الحمد لله ان انا حصل لي كده ده انا اساوي ايه في سيدنا يوسف عليه السلام يجي بعد كده يروح في قصر العزيز ويعزز ويكرم ويبتلى بمحنة امرأة العزيز امرأة العزيز والفتنة والمراوضة اللي هنحكيها وهنتكلم فيها ونستطرد فيها شيء عجيب جدا ويتعرض لهذه الفتنة وهو العفيف ابن العفيف الذي عاش على العفة عليه السلام ولما أبى أن يفعل الفاحشة يبتلى بالسجن ويترمي في السجن بضع سنين يعني يعني ثم بدا له من بعد ما راوا الايات لا يسجنونه حتى حين يعني حتى ما حددوش ميعاد للسجن هيبتلى بالسجن فتره طويله جدا يعني سبحان الله يخرج وداخل السجن في ايه؟ مش في اي تهمه يا جماعه في تهمه شرف يعني داخل في تهمه شرف انه داخل في تهمه ان هو ان هو كان بيفعل الفاحشه مع امراه العزيز لكن تخيل وهو بريء من ذلك ورغم ذلك يبتلى هذا الابتلاء الشديد يخرج بعد كده ويبقى بعد كده عزيز مصر ويبتلى ابتلاء بالسراء بقى محنة المال والمنصب والجاه ويقدر ينتقم من اخواته ورغم ذلك يعفو وده في حد ذاته ابتلاء عندك قوة وعندك قدرة ان انت ترد البلاء اللي انت او ترد ال ال ال الاذى اللي انت اتاذيته ورغم ذلك هتعفو ده في حد ذاته ابتلاء مش اي حد يتحمله ومش اي نفس تستطيع انها تعفو واللي اكبر من ده كله بقى النقل المفاجئ بين كل محنة للتانية طب لاحظ الحاجة ديت يعني ايه هو في حضن ابوه مرة واحدة لقى نفسه في البئر وبعدين يطلع يلاقي نفسه مره واحده عبد رقيق وبعدين مره واحده لقى نفسه في السجن ومره واحده بقى عزيز مصر النقل المفاجئ ده ممكن يصيب اي انسان في الدنيا بصدمه عصبيه ورغم ذلك عافى الله يوسف عليه السلام من ان يصاب بذلك طب السؤال اللي ممكن حضرتك بتساله واكيد كمان حضرتك بتسالي نفس السؤال هو سيدنا يوسف لما لما راح وبيع واصبح عبد رقيق وبعد كده يعني كبر في السن وبقى فاهم الدنيا هو ليه ما رجعش لابوه يا جماعة انتوا مش واخدين بالكم ان هو لما راح مع اخواته واترمى في البئر كان عنده كام سنة 12 سنة ورموه في مكان بعيد جدا يعني انتوا انتوا متخيلين مثلا ان البئر ده كان جنب البيت لا طبعا ده راح مكان بعيد جدا راح مكان بعيد ورموه في البئر عشان حتى لو عرف يطلع ما يعرفش يرجع وده كان ذكاء عياذا بالله وخبث شديد ودهاء شديد جدا من اخوة يوسف عليه السلام انه يروح مكان بعيد عشان حتى لو قدر ينجو من البئر ومن الجب ده لو قدر يطلع ما عرفش يرجع تاني البيت عشان كده هو ما عرفش يرجع وما عرفش اصلا هو كان هو كان فين فما قدرش يرجع مره تانية عليه السلام آه اللي حصل له الكلام ده كله يا جماعه مش مفترض كده انه ممكن يطلع معقد او او او, أو عنده حاله نفسيه او يبقى عنده حب انتقام ويطلع ينتقم لكن الحمد لله نبي الله يوسف عليه السلام عافاه الله من كل ذلك لم ينتقم وما طلعش في أي حاجة نفسية بفضل الله وكان قمة قمة في العفو والرحمة واللين والتسامح عليه الصلاة والسلام السؤال اللي ممكن برضه يخطر على بالي وبالك وبال كل أخ وأخت قاعدين قدامي دلوقتي وكل أب وأم هو ليه ربنا بيبتلينا مش سؤال برضه هو ليه سيدنا يوسف حصل له كل ده احنا لسه جايين طبعا مع تفاصيل الابتلاءات اللي حصلت له لكن ليه ليه حصل له كل ده ليه ربنا بيبتلي عباده المؤمنين لسبب بسيط جدا اخويا حبيبي قد يبتلى العبد انا بتكلم عن سائر الناس مش بتكلم عن الانبياء يعني قد يبتلى العبد بذنوبه ربنا بيخلص ذنوبه اول باول وده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان الله اذا عب حب ان الله اذا اراد بعبده خيرا عجل له العقوبه في الدنيا واذا اراد بعبده شرا امسك امسك عن عقوبته حتى يوفى بها كامله يوم القيامه يتعاقب كاملة عقوبة كاملة يوم القيامة لكن أن تتخيل هذا الحاجة الثانية رفعة في الجنة إن الله عز وجل لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها دي حكمة جميلة جدا وحكمة خاصة بقى يعني طبعا بالأنبياء هي رفعة الدرجات فعلا رفعة الدرجات للأنبياء الأنبياء معصومين من الكبائر معصومين من الكبائر فيعني فبتأدت مش تكفير الذنوب انما انما رفع الدرجات للانبياء والمرسلين صلوات ربه وسلامه عليه. الله عز وجل لا يريد منك الا قلبك وماده حياه القلب يا جماعه تختلف عن ماده حياه البدن، ايه ماده حياه البدن؟ الاكل والشرب واللذه والفسح والنساء وده وده كل متع الدنيا دي ماده حياه الايه؟ البدن. انما ماده حياه القلب ماده حياه القلب في الايمان ده رقم واحد وفي ذكر الله والذكر يدخل تحت معنى الايمان ايضا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب طب ومادة حياة القلب إيه كمان الابتلاءات تخيل تخيل الإنسان يبتلى فيتحمل فقلبه يجمد يجي له بلاء تاني فقلبه يجمد لحد ما القلب يصبح إيه قويا ولذلك تلاقي المؤمن أشد الناس قوة في تحمل المصائب تلاقي واحد ضعيف جدا جسمه ضعيف لكن مؤمن إيمانه كالجبال تقول له أبوك مات وأمك ماتت وحصل والبيت وقع الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها تلاقي واحد تاني بيلعب كمان أجسام لكن ما عندوش إيمانيات تقول له آه، بس حصل ابنك اتعور ممكن يقع من طوله خدت بالك فاذا ايه ال- ال- ال- البلاء ده بيقوي بيقوي دي ماده حياه القلب ماده حياه القلب والله عز وجل لا يريد منك الا قلبك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم والحديث اللي فات في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم آه، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم يوسف عليه السلام صبر في القصة بتاعته دي صبر عجيب جدا كمل كل أنواع الصبر هي أنواع الصبر كم يا جماعة ثلاثة صبر على الطاعة صبر عن المعصية صبر على الابتلاء صبر على الطاعة كان أطوع الناس لله يوسف ده نبي يا جماعة كان أطوع الناس ولما ربنا رزقه بالمال استخدمه في طاعة ربنا ولما رب- ربنا رزقه المنصب عمل كل خير للأمة عليه الصلاة والسلام طيب وصبر عن المعصية امرأة العزيز يعني هيت لك قال معاذ الله إيه، شوف قد ايه يعني رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يعني في أكتر من كده صبر عجيب جدا عن المعصية وصبر على بلاء حدث ولا حرج من أول القصة لآخرها بلاء شديد جدا جدا جدا أخويا حبيبي البلاء ده بينقي العبد بينقي العبد ويهذبه وينظفه ويخليه يقبل على الله سبحانه وتعالى ورب بلاء يجعل الانسان في اقبال شديد جدا على ربنا سبحانه وتعالى ده في ناس ما جاتش ما جاتش وقربت من ربنا الا بالبلاء ابوه مات فتاب الى الله فاقبل على الله آه، آه، بنته ماتت فتاب الى الله آه، فقد فلوسه فتاب الى الله وهكذا الابتلاء قد يكون سبب دخولك الجنه عشان كده البلاء نعمة البلاء نعمة كبيرة جدا لمن يرضى ويصبر لمن يرضى ويصبر بفضل الله تعالوا نبدأ بقى في سورة يوسف يعني بعد صبر طويل معانا احنا بنتكلم عن قصة الصبر وانتوا صبرتوا معانا جامد قبل ما نبدأ في سورة يوسف تعالوا نقرأ في أول آية قول المولى عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين ألف لام راء هي ايه حكايه الحروف المقطعه اللي موجوده في اول صور كثيره صور كثيره جدا الف لام راء آه، الف لام ميم الى غير ذلك من الحروف المقطعه بعض الناس قالوا لو جمعت الحروف المقطعه دي كلها تجيب لك اسم الله الاعظم كلام ما فيش اي دليل عليه خالص بالمره وبعضهم يقول لك لا ده الحروف المقطعه ديت لو جمعتها تجيب آه، مش عارف آه، الاسم اللي مش عارف ايه بتاع ال- يعني المهم كل واحد عمال يالف حاجه وما فيش اي دليل على الكلام ده خالص انما القول الراجح في مساله الحروف المقطعه ان كأن المولى عز وجل بيقول لمن لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بكتاب الله سبحانه وتعالى انا بتحداكم وانت بيتحدى يتحدى الله عز وجل الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران عجزوا تحداهم ان ياتوا بعشر سور عجزوا تحداهم ان ياتوا بسوره واحده فعجزوا كان المولى عز وجل بيقول لهم ادي الحروف المقطعه ادي الماده الخام اللي انتوا بتتكلموا منها وبتقولوا منها اشعاركم وبتقولوا منها الكلام اللي انتوا بتالفوه في حياتكم كلها وانا عملت القران دوت من الاحرف ديت تقدروا بالحروف ديت تعملوا قران تقدروا تجيبوا صوره واحده تحدي من المولى عز وجل الف لام راء لان سبحان الله وتحضرنا هنا قصه جميله قوي لشاعر اسمه لبيد ابن ربيعه لبيد ابن ربيعه ده كان شاعر من الشعراء الم- يعني المعدودين على الاصابع كان من اصحاب المعلقات الست اللي كانت بتعلق على آه، جدار الكعبه مش اي شاعر طبعا في العرب وكان العرب مشهورين طبعا بالشعر طبعا يعني كانوا قمه في الشعر والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء في بين قوم في غايه الفصاحه والبلاغه في اللغه العربيه لدرجه ان الواحد فيهم كان لما يقابل التاني يا جماعه في الشارع آه، يقابله كده يتكلم معاه بس عايز اعرف نسبه وحسبه كان يرتجل على الاقل 100 بيت قدامه وهو واقف كده يرتجل يعني مش مألفة قبل كده يرتجل ال 100 بيت قدامه تخيل حاجة غريبة كان عندهم قدرة عجيبة على الشعر كان لبيد بن ربيعة ده كان من أميز الشعراء الموجودين في العصر الجاهلي فكانت الاشعار بتاعته بتعلق على الكعبه في يوم من الايام بتعلق قصيده للبيد بن ربيعه في على جدار الكعبه والكلام ده كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بمسلم غيور يدخل الكعبة ويكتب آيات قرآنية ويعلقها جنب قصيدة لبيد بن ربيعة فلبيد بن ربيعة لفت نظره ان في حاجة متعلقة جنب القصيدة بتاعته فبيحسب انها قصيدة جديدة متعلقة لواحد من الشعراء اللي بيعلق ايه الشعر بتاعهم على أستار الكعبة فراح يبص فقرأ فأول ما قرأ فصرخ وقال والله ما هذا بشعر وإني لمن المسلمين والله ما هذا بشعر وإني لمن المسلمين فسجد في محراب البلاغة سجد في محراب القرآن آمن لبيد بن ربيعة وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتمر الأيام ويجي في عهد عمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب يجيب لبيد بن ربيعة يقول له يا لبيد آه، انشدني شيئا من شعرك فبدأ لبيد بن ربيعة يقرأ قول المولى عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وإذا بعمر بن الخطاب يقول يا لبيد أقول لك أنشدني, أنشدني شيئا من شعرك فتتلو علي شيئا من سورة البقرة قال أجل يا أمير المؤمنين والله ما كنت لأنشد شعرا بعدما علمني الله عز وجل سورة البقرة وآل عمران الله القرآن معجز إعجاز القرآن في ثلاث حاجات إعجاز بياني وإعجاز علمي وإعجاز موضوعي إعجاز بياني مفيش حرف زيادة في القرآن ولا حرف ناقص في القرآن هيجي معانا حبايبي في سورة يوسف هتلاقي في بعض المواضع ولما فصلت العير فلما جهزهم بجهازهم ولما وفلما ولما هتلاقي كتير جدا موجودة ايه ولما وايه فلما طب ما الاتنين معنى واحد فلما او لما لا لا لا تفرق كتير لما كان يعوز يعمل الحاجة ببطء شديد علشان يقعد يتكلم معاهم ويعرفهم أكتر كان يقول لك إيه ولما ولما يكون الحاجة مستعجلة يقوم جايب لك فئة تعقيب ويقول لك فلما فكل حرف في القرآن له دلالة له دلالة لو دورت في القرآن لا تجد حرف زايد ولا حرف ناقص ولا يصلح أبدا أن حد يفكر أن إيه ممكن يعدل حرف واحد في كتاب الله سبحانه وتعالى ده إعجاز بياني طب والإعجاز العلمي الإعجاز العلمي حاجة غريبة جدا حاجات تتقال من أكتر من 1400 سنة تتحول النهاردة لنظريات لناس غربيين بيبحثوا عنها فيكتشفوها في... فيظن أنهم عملوا حاجة كبيرة أوي أوي فيكتشفوا أن القرآن قال الكلام دوت من أكتر من 1400 سنة زي إيه؟ زي قول المولى عز وجل أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يوم يجي واحد من العلماء في العصر ده يكتشف ان في المحيط الاطلنطي في منطقه في المحيط الاطلنطي على بعد عميق جدا في امواج تحت الميه عمرك شفت امواج تحت ميه اه امواج تحت الميه تخيل وبعدين امواج تانية يبقى ايه من فوق يعني يعني سبحان الله او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج اللي هو تحت بقى خالص من فوقه موج اللي هو الموج اللي ايه اللي موجود على على وش المحيط الاطلنطي من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض المنطقه ديت مظلمه جدا جدا لدرجه ان انت لو تحت الميه اذا اخرج يده لم يكد يراك ما تقدرش تشوف ايديك يوم يظن ان هو اكتشف اكتشاف عجيب جدا فاذا به في احدى المؤتمرات وهو بيعرض بقى النظريه العلميه الكبيره ديت قدام الناس يوم واحد مسلم عالم من علماء المسلمين يقول له لا انت ما جبت حاجه جديده كتاب ربنا سبحانه وتعالى بيقول الكلام دوت من اكتر من 1400 سنه فاسلم كل من في القاعه الله اكبر عالم كبير مؤلف حاجات كده عشان يوزع الميراث على الناس مؤلف مجلد كبير جدا في حوالي 1600 صفحه عشان يقول لك ازاي يتوزع الميراث لو واحد آه، الاسره ماتت آه، الاب مات الام ماتت مش عارف ايه واذا بمسلم في احدى المؤتمرات يقول لهم لا بس الاسلام كله وضح او القران وضح الميراث كله وادى كل واحد حقه في ثلاث ايات ثلاث ايات فقط في المواريث قسمت كل الحقوق على كل الناس فلما شاف الايات ديت اسلم كل من في القاعه اعجاز علمي اعجاز علمي ده وممكن تلاقيه بقى الاعجاز العلمي ده ممكن تلاقيه كمان في السنه مش في القران بس يعني يعني مثلا على سبيل المثال حديث الذبابه اللي الناس كثيره جدا بتسخر منه عياذا بالله حديث رواه البخاري يعني في اعلى درجات الصحه حديث رواه البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم ليخرجه فان في احدى جناحيه داء وفي الاخر دواء النبي بيوضح لك ان الذباب ده لما بيجي يقع في الاناء او في الكوبايه او في اي حاجه لما بيقع بيقع بيتكئ بجناحه اللي فيه السم اللي فيه الداء ويرفع جناحه تاني اللي فيه الدواء فانت لما تغمس الذبابه بيحصل ايه بيروح نازل معاها الدواء فبيقتل هذا الداء واحد يقول لي يعني معنى كده بقى ان احنا بقى نقعد نصطاد بقى دبان ومش عارف ايه ونقعد ن... لا مش ده القصد طبعا استغفر الله مش ده المقصود طب انا م- راجل معلش نفسي ما, بت... ما بتسمحليش يا سيدي مفيش مشكله نفسك ما تسمحكش ادلق الكوبايه كلها ادلق الحله كلها الكلام ده عشان واحد فقير عامل اكله وما حلتوش غيرها وقع فيها دبانه فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول له ما تدوهاش هون عليك اغمسها وطلعها وارميها وكل زي ما انت عايز لان خلاص الداء قتل بالدواء وانتهت المشكله فرحمه من ربنا سبحانه وتعالى بالفقير ان يكون في حاجه زي كده مش معناها بقى ان انا بقول لك لا ده انت لازم تغمسها وتطلعها وتشرب الكوبايه والا لو ما شربتهاش تبقى ما طبقتش السنه افهموا يا جماعه ديننا كويس يا جماعه وعايزين نفهم ديننا صح عايزين نعيش مع ديننا ونحس بيه احساس سليم ديننا عمره ما بيدعونا لحاجات زي كده ابدا انما بيقول لك دي- يا سيدي دي رخصه ليك يعني حاجه ليك اهي. انت آه، محتاج الكوبايه ديت فعلا وكنت فعلا م- م- يعني ومكلفها ت- ودافع فيها فلوس ومحتاجها خلاص متضايق عشان دبانه اغمسها وطلعها وارميها وسمي باسم الله واشرب ومش هيحصل لك اي حاجه ان شاء الله انما لو انت قرفان وم- ومش هتستحمل ارميها ما بيغصبكش على حاجه زي كده خالص مره وزي حديث ايه تاني حديث ال- ولوغ الكلب في ال- في الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب وفي رواية في إحداهن بالتراب بعض العلماء في إحدى ال- ال- ال- المجالس ال- يعني في المؤتمرات وكده آه، يعني قعد يدرس الموضوع ده فبيقول ده واحد عالم غربي فبيقول بيقول ازاي يعني يعني ازاي بسبع مرات طب ما انا عندنا منظفات وعندنا وعندنا وعندنا فعالم مسلم قال له بسيط نجيب كلب آه، ونخليه آه، يلغ في ال- في ال- في الميه كده تمام وخد الميه ديت واغسلها آه، وخد الاناء ده اغسله سبع مرات بالميه من غير تراب وهات ميكروسكوب واتفرج عليه فعلا غسلوه سبع مرات وبمنظفات من اقوى المنظفات اللي موجوده في العالم في اوروبا وبعد كده بصوا الميكروسكوب فلاقوا ميكروبات دقيقه جدا جدا جدا لسه ما زالت موجوده ازاي طيب قال لهم طب اغسلوه بقى مره بالتراب فغسلوه مره بالتراب وبصوا ما لقوش ولا حاجه خالص فاسلم كل من في المؤتمر اعجاز اعجاز علمي اعجاز بياني اعجاز موضوعي اعجاز موضوع زي ايه انا وانت الاعجاز الموضوع ده ناس تيجي فتقرا القران فتتعايش مع كتاب الله سبحانه وتعالى فتعمل به فيكتب الله عز وجل العزه لهم في الدنيا والاخره يعني عايزك تحس الموضوع ده تخيل واحد كده عاصي انسان عاصي عايش حياته كلها على المعصيه وشه مليان سواد مليان غبره مليان منظره صعب جدا بص لنفس الشخص ده بعد ما ابتدى يصلي ويفتح كتاب الله ويقرا وبص على النور اللي جه على وشه اعجاز اعجاز موضوعي الانسان ده يعني ربنا قال عنه اوى من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمان مثلهم في الظلمات ليس بخارج منها معقول نساوي بين ده وده طب تعالى ندي مثال بسيط عمر بن الخطاب تعالى نشوف حال الصحابه في الجاهليه حال الصحابه يا جماعه في الجاهليه ايه عباده اصنام اكل ميته شرب خمر وأد البنات آه، آه، ي- يغير القبيله على القبيله سلب ونهب وقتل و- واشياء عجيبه جدا لدرجه ان بعضهم بدون مبالغه كان ي- ي- عايز يمشي ما يقدرش يعيش من غير اله فيقوم مطلع شويه تمر من عنده فيعجنها فيعملها عجوه ويقوم مشكل العجوه دي على شكل صنم فيعبده طول السكه في نص السكه اتزنق معلش يعني يعني آه، ناسف للازعاج يقوم واكل الصنم واخد بالك شويتين عايز يخش الحمام يعني ايه يعني حاجه تخ- تخيل نفس الشخص ده لما اسلم بقى ندي مثال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب اللي كان يعني م- محدش يتخيل انه يسلم ابدا لدرجه ان كانوا يقولوا المقوله المشهوره لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب شوف كان عندهم يأس منه لدرجه ايه واسلم بدعوه النبي دعوة النبي كما عند الترمذي بسند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أعز هذا الدين بأحب هذين الرجلين إليك بعبد الله بن هشام بعمرو بن هشام أو بعمر بن الخطاب عمرو بن هشام له أبو جهل وعمر الخطاب وعمر الخطاب فكان أحب الرجلين إلى الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب فأسلم عمر بن الخطاب عمر اللي كان في الجاهلية يضرب به المثل في الأذى وفي البطش وفي الشدة وفي القسوة وفي التعذيب وفيه وفيه في الجاهلية في الإسلام بقى بكاء خاشع منيب أواه مقيم لليل آه، صائم بالنهار آه، يبحث عن الرعية ويطمئن على أحوالهم ويجري هنا ويجري هنا ويأكل الطفل ويجلس بجوار البعير المريض ويبكي ويقول والله إني لا أدري ما بك وإني لا أخشى أن يسألني الله عز وجل عنك يوم القيامة والله لو عثرت عنزة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر عمر بن الخطاب اللي يبقى فاروق الأمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب ويقول عنه إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر والحديثين في المسند بسند صحيح تخيل ده عمر بن الخطاب هي دي هو ده هو ده هو هي دي معجزة القرآن معجزة القرآن دي باقية إلى يوم القيامة المعجزة أنا وأنت إن إحنا لو آمنا بالله و- وعشنا على القرآن هنبقى معجزة في الكون ده كله كل اللي يشوفنا يرى القرآن أمنا عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت لل- للسائل هو عبد الله بن الشام قالت أقرأت القرآن قال ما بين دفتي قرأته بالجلدة للجلد قالت قالت أمنا عائشة كان النبي خلقه القرآن كان خلقه إيه؟ القرآن صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي بين الناس حبايبي وإخواني وأخواتي عايزين نبقى قرآن يمشي بين الناس عايزين نعيش القرآن عايزين نعيشه بجد يا جماعة الإسلام انتشر في كل أقطار الأرض بأخلاق المسلمين وبالقرآن اللي عاشوا عليه عاشوا على القرآن وعاشوا على السنة فكانوا قرآنا يمشي بين الناس واسمع لكلامي الكلام الغالي ده ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا ثم ثم حول إيمانهم بالإسلام عملا ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم إن كان الواحد فيهم ينزل في الأسواق عشان يبيع ويشتري يجي ال- ال- الكافر يقول له عندك قمح عندي قمح بس أخويا اللي قدامي ده عنده قمح أحسن من اللي عندي إيه ده أنت دينك إيه؟ دين الإسلام و- و- ودينك بيأمرك بالخلق ده أيوه بيأمرني بالخلق ده يقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي واحد تاني عندك شعير عندك شعير وشعير جيد بس أخويا اللي جنبي ما باعش يا ريت تشتري منه عشان يرجع لاولاده بقوت اليوم ايه ده دينك يامرك بالخلق ده ايوه اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله انتوا فاكرين يا جماعه ان العلماء بس هم اللي نشروا الاسلام لا التجار التجار اللي حملوا امانه الدين اللي ما كانش همه انه يبيع ويشتري ويكنز ويجمع وما يطلعش حتى زكاه ماله لا لا لا لا ده عاشوا حياتهم كلها لله وبالله ولله سبحانه وتعالى عاشوا حياتهم كلها في رحاب هذا الدين عاشوا على القرآن عاشوا على السنة عاشوا علشان يوصلوا للكون ده كله النبي قال إيه وعمل إيه وعاش إزاي وعمل إيه و- وتعامل إزاي عشان يبلغوهم سنة النبي عليه السلام كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا شفتوا قد إيه بالإعجاز العلمي الإعجاز العلمي أسلم عدد كبير جدا والإسلام قادم وكل لحظة يا جماعة في ناس بتسلم ب- بدون مبالغة ب- يعني بإحصائية كانت منشورة إن في كل نص دقيقة تقريبا واحد بيسلم على وجه الأرض واحد بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يمكن قلت لكم قبل كده ان لما كنت في امريكا ساعه حادثه وقوع البرجين اللي في امريكا سبحان الله والله يا جماعه شيء عجيب من المحن تاتي المنح احنا كنا موجودين هناك انا كنت قبل قبل الحادثه دي بحوالي 10 ايام كنت هناك وسافرت بعدها ب 27 يوم وكنت رايح هناك للدعوه ويعني القاء دروس وكده سبحان الله يوم ما وقع احنا تعرضنا لاذاء الحمد لله ما حدش وصل لنا يعني ما حدش اذانا يعني لكن سبحان الله بعد خمس ايام يطلع الرئيس الامريكي في المركز الاسلامي في واشنطن فيقرا ايه واحده مترجمه من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا الامريكان لما سمعوا الايات ديت قالوا مش ممكن القرآن بيقول الكلام ده قالوا أيوة راحوا سحبوا النسخ ال- ال- ال- المصاحف المترجمة كلها اللي موجودة وأعزهم الله وجزاهم الله عنا كل خير إخواننا وحبيبنا في السعودية بعتوا مص- مصاحف مترجمة باللغة الفرنسية والإنجليزية والألمانية ما شاء الله مال الدنيا في أسبوع واحد حبايبي أسلم 6000 أمريكي في 27 يوم أسلم 23000 أمريكي في حرب الخليج حرب الخليج اللي حصلت فاكرينها حضراتكم في اوائل التسعينات في حرب الخليج اسلم 2000 جندي امريكي في الخليج وهم راجعين لما كلموا اصحابهم زاد العدد ل 7000 امريكي 300 ألف أمريكي أسلموا في سجون أمريكا منهم ألف داعية يحفظون القرآن كاملا الدين دينه والشرع شرعه والهدي هديه والله حافظ دينه لا محالة وناصر دينه لا محالة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إخواني وحبايبي تعالوا نشوف آه، ونتحايش بقى ونغوص في سورة يوسف تعالوا نعيش مع الآيات ومع الكلمات بس حبيت نعرف قد إيه القرآن ده معجز قد إيه أنا لو قعدت أتكلم عن إعجاز القرآن مش هيكفيني الشهر كله لكن أنا عايزين نتكلم عن قصة إن يوسف عليه السلام يقول جل وعلا تعالوا نعيش مع الآية رقم اثنين احنا كل الحتة اللي فاتت دي كلها في الآية رقم واحد الآية رقم اثنين قال جل وعلا إن بلغة العظمة هو في حد أعظم من ربنا سبحانه وتعالى سبحانه الذي قال عن نفسه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون قال جل في علاه إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أنزل أشرف الكتب على أشرف الرسل بأشرف اللغات وبرسالة خدوا بالكم بقى، وبسفارة أشرف الملائكة أكرر الجملة تاني أنزل أشرف الكتب على أشرف الرسل بأشرف اللغات وبسفارة أشرف الملائكة والوقت جري وعايزين نكمل لكن إن شاء الله نلتقي بكرة إن شاء الله مع إنا أنزلناه قرآنا عربيا عشان نخش بعد كده بقى على الرؤية الجميلة التي رآها يوسف عليه السلام القصة هتبتدي برؤية وهتنتهي بتفسير الرؤية دي هذا تأويل الرؤية ربنا يجمعنا وإياكم على الخير بحبكم في الله والله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته